ها ها ها ها الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم في هذه الأيام بعد أن مر رمضان ومرت هذه الأيام المباركة وطال العهد ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كيف حالكم وكيف حال قلوبكم اخوتي بدا لي ان ابدا الليله قبل ان ندخل في سيره النبي صلى الله عليه وسلم بمساله مساله اسمها عند الفقهاء تزاحم الواجبات اذا تزاحمت الواجبات ماذا يصنع الانسان وانا الان لن اتكلم عن تزاحم الواجبات بل تزاحم النوافل لو أن إنسانا أراد أن يجتهد في طلب العلم وتعلمه والاستزادة منه وتعليمه للمسلمين ونشره وتحقيقه و... وبثه وتأصيله والاهتمام به بأنواع العلم النافع في زمن الزغل العلم وأراد في نفس الوقت أن يكون عابدا زاهدا تقيا مغمورا مستورا خفيا لا يعرفه أهل الأرض يعني أراد في ذات الوقت أن يكون داعية إلى دين الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر آه، ناشرا للسنة منافحا عن آه، المنهج داعية إلى الله سبحانه وتعالى آه، مؤصلا محققا يعني موجها وفي نفس الوقت عابدا يستمتع بقيام الليل وتلاوة القرآن كثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر والتلذذ بالذكر التبتل أراد هذا وهذا والدعوة إلى الله وطلب العلم وقيام وسط الليل وكثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن بالتدبر ونقل الأقدام إلى الجماعات وتتبع مواطن الرحمة ومهابط السكينة زيارة المقابر وعيادة المرضى وصلة الرحم التي تقطع إلا منه والجلوس في وسط المساكين والفقراء والاحتفاء بهم وإكرامهم والإحسان إلى المضطر وإغاثة الملهوفين وفي نفس الوقت لقاء العلماء وإكرام, وإكرام الإخوة وزيارة المكتبات ولقاء طلبة العلم ومناقشة وتحقيق المسائل وحضور الجنائز والولائم والأعراس وإجابة الدعوات وعيادة المرضى وصلة الأرحام وزيارة المعارف وتأليف القيوب القلوب وضيافة الإخوان ونوافل الحج والعمرة والذب عن الدين والرد على الشبهات يعمل ايه واحد عايز يعمل الحاجات دي كلها يعمل ايه ولا ايه سبحان الله العظيم لما قلت الكلام ده ببيتي قال بس يعمل يعمل اي حاجة فقلت هذا سفول الهمة يعمل اي حاجة وخلاص ده سفول همة الهمة العالية لا تأذن لا ترضى لا تقبل اللي عايز يعمل كل ده ففوجئت النهاردة في خطبة الجمعة وانا بتكلم عن الدرجات كان السؤال ربنا سبحانه بيقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم يبقى الواحد عارف بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدكم أهدى إلى بيته في الجنة من بيته في الدنيا يعني الوقت بعد الحلقة دي وأنا مروح بيتنا مش محتاج مدني يوصلني عارف بيتنا فهكذا المؤمنون يعرفون بيوتهم في الجنة عارف فين بالظبط مش هياخد خريطة ولا دايركشن بيقولوا عليها معلش الشاهد ايه بقول ان عارف بيته في الجنة طب يا ترى انا هسألك بيتك في الجنة فين من بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى بيتك في الجنة فين من بيت سيدنا ابو بكر الصديق قولي لي انت يا ست الكل يا ترى بيتك في الجنة فين من بيت السيدة خديجة رضي الله عنها فين انت من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها قصر السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بيتك فين منه قدام ولا وراه ولا جنبيه ولا قصاده يا ترى بيتك في الجنة لما قلت كده لقيت ناس بتقول يا عم الشيخ الجنة وخلاص اي حتة في الجنة بس ادخل وبرضه بقول عيب كده كده غلط ما يصحش انك تقول كده ما ينفعش ان ابقى انا ساكن في المكان كذا فل- مثلا والنبي فيه وما شافوش تطيق قلبك يطيق كده انا مش عارف ازاي حد قلبه يطيق انه يبقى في الجنة ومش شايف سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي مش شايف الاكابر الولد في الفرح لما قال وهزي اليك بجذع النخلة قال انا نفسي اكل من الرطب اللي هزته السيدة مريم دي اللهم ارزقنا ذلك في الجنة هي دي فحضرت عقيقة بعد العشاء النهاردة ولد اداني ورقة فعلا جاب لي الحقيقة المرة قال انا اعرفك من زمان بعت لي رسالة من ايام كذا وكذا وكذا وكذا وذكر قصص وقال ولكن انا دلوقتي في التوهان في الفتور الذي الفناه ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي فعلا الولد حط ايده على السر السر ايه ان الناس الفوا الفتور والفوا سفول الهمة هذا نتيجة ان الكل كده ان الكل كده مش هو بس اللي عنده فتور كل دول مفتورين كل دول مضيعين كل اللي يعرفهم وكل اللي حواليه ما بيعملوش حاجة هو ده الاشكال الاكبر انا لما قلت له يا ابني انتوا مش بتسمعونا عايز افهم يعني مسألة انك انت تحط لنفسك جدول ما تسيبش نفسك كده حط لنفسك جدول انك هتقرا كل يوم ثلاث اجزاء قرآن وحط لنفسك جدول انك هتذكر ربنا كل يوم 5000 مرة ولنفسك جدول انك كل يوم هتقوم الليل 11 ركعة حط لنفسك برنامج لل 24 ساعة اشتغل يا ابني مش بتسمعونا مش بنقول الكلام ده كتير والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان قال لي لا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما بيقولوش ما بيقولوش ما كل الدروس دي ايه ما بيقولناش كده ما بيقولوا لكم ايه هو القضية انه مش عايز يسمع انا نفسي ما تزعلوش مني انا جاي النهاردة وفعلا قلبي موجوع محروق من ان الكلام ده بيروح فين فين العمل فين الهمة العالية الامة دي لن تنصر بالكلام والكلام الفارغ و- الامة دي قال رسول الله مش كلامي انا ده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم ضعفائكم اللي هم العباد هم دول اللي بيجيبوا النصر هم دول اللي بيجيبوا الرزق هم دول اللي بيجيبوا البركة هم دول اللي بي... بي... ربنا بيكتب بيهم العافية للأمة هم دول اللي ربنا بيلطف من أجلهم لكن نقول له اعمل واعمل واعمل طب انا هعمل امتى واعمل فين واعمل ازاي بيتك فين في الجنة اي جنة بقى وحق. ده دين ده بالله عليكم في حد يبقى كده العمل اين العمل قول لي طيب مين يقدر يعمل كل ده في زماننا مع الجري ولا لقمه العيش في ناس كتير تقدر تعمل زي ما قلت نظم وقتك هات الورقه وقسمها ال 96 مربع 24 في 4 كل مربع ربع ساعه واكتب الفجر على 4 وربع ابدأ من أربعة وربع أربعة وربع لأربعة ونص هتعمل إيه ومن أربعة ونص لخمسة إلا ربع ومن خمسة إلا ربع لخمسة ومن خمسة لخمسة وربع ومن خمسة وربع لخمسة ونص كل ربع ساعة قسم وقتك كل ما تقسمه لأجزاء صغيرة كل ما تقدر تثمر فيه وتنتج قول لي الربع ساعة يتعمل فيه ايه النهاردة الربع ساعة يتعمل فيه ايه ربع ساعة الف استغفار الربع ساعة الف تسبيحة سبحان الله الربع ساعة الف الحمد لله الربع ساعة تعمل فيه حاجات كتير الربع ساعة فيه تلت ساعة جزء قرآن قراءة جزء من القرآن في تلت ساعة 20 دقيقة تقدر تعمل حاجات كتير ربع ساعة للبطيء يقرأ نصف جزء اللي بيقرأ على مهله الشاهد اللي انا عايز اقوله العمل عايزين نعمل عايزين نبدأ نتعلم كل يوم مسألة جديدة لسه بقول النهاردة ان الامام النسفي عليه رحمة الله في ليلة عيد وكان عنده 18 ولد وبنت ما كانش عنده فلوس ومراته عماله عامله له نصباله نكد بكره عيد ما جبتش للعيال لبس العيد بكره عيد فين الكحك هناكل ايه بكره فبيت متنكد كده وراقد مش جاي له روح عمال يتقلب ومراته نامت بعد شويه فوجئت بيه قايم بيرقص في ال- في ال- في الشقه في وسط البيت عمال يتنطط يقول اين الملوك اين ابناء الملوك اين الملوك اين ابناء الملوك قالت مالك يا رجل قال فتح علي في مسألة كانت قد غابت عني فكرتك لقيت فلوس للعيال الموضوع مش موضوع فلوس هي دي اللذة وهي دي المتعة وهي دي الحلاوة وهي دي الحياة ان فتحت عليه في مسألة كانت التبست عليه مسألة عند المسلمين المسلمين قايمين في مشكلة فأم هو ربنا كتب له فتح البست فرجت هو ده الفرح هي دي السعادة هي دي المتعة هي دي انك تعمل كل ده وتلاقي وقت تعمله اذا نظمت وقتك صح طيب بعد الحاجات اللي احنا قلنا عليها كتير قوي دي اعمل ايه اعمل ايه ارجح بينها ازاي بنقول ايه في ال- في المسألة دي فهل الافضل في كل ذلك ما يجمع قلبه على الله ويستشعر فيه حضور القلب والمعية ام ان الافضل ما قوي فيه الاخلاص والتجرد ها انا دلوقتي قدامي ان انا اقرا قران او ان انا اقوم اصلي ركعتين او ان انا اذكر ربنا شوية او ان انا اتصل بحد ادعوه وامره بمعروف وانهى عن المنكر او ان انا افتح كتاب واذاكر مسألة اعمل ايه من دول اعمل ايه اي واحدة انهيني الاهم اللي اعملها دلوقتي هل الافضل اللي الاقي فيه قلبي ولا الافضل الاخلاص ابن القيم بيقول ايه لا في ثالثة ام ان الافضل ما كان اجره اعظم وحصول النفع به اتم يبقى عندنا ثلاث ترجيحات الافضل اللي الاقي فيه قلبي ولا الافضل اللي فيه اخلاص ومخالفة الهوى والنفس ولا الافضل اللي اجره اعظم ونفعه اكثر قال ابن القيم قال ابن القيم عليه رحمة الله والحصول عليه في ذلك كله إيثار أحب الأمرين إلى الله يبقى هقف كده أقول يا ترى ربنا يحب مني إيه دي أحسن ربنا يحب إن أنا أعمل كده ولا ربنا يحب إن أنا أعمل كده بقول لك توقف اقف كده وفكر يا ترى اي العملين اي الامرين احب الى الله طب اعرفها ازاي دي قال وذلك يعرف ب بنفع العمل وثمرته من زيادة الإيمان وترتب الغايات الحميدة عليه اتنين بكثرة مواظبة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عليه وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية به ثلاثة بوجود الخبر عن الله ورسوله أن الله يحب هذا العمل ويباهي بفاعله ونحو ذلك يبقى أعرف أن العمل ده أحب إلى الله بثلاث حاجات أول حاجة أن هذا العمل نافع وثمرته عظيمة نتيجته كبيرة اتنين ان الرسول كان بيواظب على العمل ده ويحث عليه ويؤمر به ثلاثة ان في اخبار ان ربنا بي حديث يعني او آية ان ربنا بيحب ده يحب العمل ده ويباهي به الملائكة هذا دليل على ان يبقى ده افضل ده اللي ركز عليه اكتر اسمع بقى اسمع ابن القيم لما بيقول ايه ونكتة المسألة وحرفها ونكتة المسألة وحرفها أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظ نفسه فهما أمران حظ النفس مرضاة الرب وحظ النفس ودايما هتلاقي حظ نفسك بعيد عن مرضاة الرب فتؤثر مرضاة الرب على حظ النفس يقول اسمع اسمع دي مهمة قوي بقى النقطة دي خطيرة يعني فعلا الواحد لما قراها فرح وتنطط كده وقال اين الملوك وابناء الملوك قال وهناك نكتة اخرى في نفس المسألة ان نفس تردد العبد وتوقفه وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأنفع له هذا الوقوف حبيب إلى الله إن الواحد يقعد كده يا رب يا رب دلوقتي أه أيهما أحب أنا عايز أعمل حاجة اللي أنت بتحبها أقول لكم ما بخاف من الكلام العامي وبقول دايما ان ان ان ان اللي بيتعامل بيه عمرو مع ربنا ما ينفعش ان انا اتعامل بيه مش ما ينفعش قد يكون له حال مع الله غير حالي فينفع هو يقول اللي انا ما ينفعش اقوله فكنت هقول لكم امي كانت تقول ايه وهي بتقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم لما كثر ترددنا كان في مرة كده قعدنا مدة نقول حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم فكانت تقول إيه يا حبيبي يا رب يعني أنت بتحب الكلمتين دول طب أنا هقول لك اللي أنت بتحبه سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم أنا بقول إن نفس توقف العبد إن أقول يا رب يعني أنت بتحب دي يا رب طب انا هعمل لك اللي انت بتحبه انت بتحب يا رب الاحب اليك ايه الاحسن عندك ايه يا رب انت تعلم الانفع ليا ايه وافضل يا رب دي ولا دي نفس التوقف ده ابن القيم بيقول ايه ليس تضييعا للوقت ولكن متى علم الله من قلبه ان تردده وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له فإنه ينشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة نفس التوقف ده يحس في قلبه وهو بيناجي ربنا يقول يا رب أي الأمرين أحب إليك يا رب انت بتحب ايه اكتر يا رب ايه اللي يرضيك عني اكتر هذا الامر ينشأ منه حالة شريفة فاضلة ابن القيم بيقول حتى لو اقدم على المفضول لظنه انه الاحب الى الله فان تلك النية والارادة تكمل له ما ذهب عليه من الاجر وفاته من زيادة العمل الآخر والله يعلم سر العباد آه هي دي عشان كده بقول لك ان اللي النهارده بيقول وانا هعمل ايه بس ولا ايه انا مش هقدر اقول له قول انا هعمل ويا رب قدرني ولو راى ربك منك تلك النيه وراى منك هذا العزم سيعينك سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم انما تاتي المعونه على قدر المؤونه انوي وربنا معاك وربنا يساعدك وتعالوا الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل
ألا القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والمدح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أنا أحبكم في الله آه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم لا أكتفي بذلك بل أقول أنه صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء البشر خلقا وعملا وهمة أنا ما بحبش أجيب سيرة الغربيين اللي اتكلموا عن سيدنا النبي بس بقول إن اللي بهرهم في سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إنه في 23 سنة غير وجه الدنيا مش في وقته بس الى ان تقوم الساعة الدنيا كلها اتغيرت يعني انا عايز اقول وخصوصا بعد الكلام اللي قلناه قبل الفاصل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة ونزل عليه الوحي وامر بالتبليغ سيدنا النبي كان الوحيد على ظهر الارض اللي بيعتقد كده كانش في حد تاني ابدا بيعتقد ان في بعث بعد الموت وجنة ونار ما كانش في حد ابدا يعتقد ان جبريل نزل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لما قال لهم الكلام ده ده, ده ايه انا بقول لك اهو ان القضية في ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عظمة علو همته انه وقف وهو يعلم انه لوحده مفيش حد تاني في الدنيا دي معاه في كل ال- على ظهر الارض كل البشر اللي موجودين فرس بيعبدوا النار وروم بيعبدوا الصليب وعرب بيعبدوا الاصنام وهنود بيعبدوا ال ب- آه، ال- وهكذا مفيش حد يعتقد اللي هو بيعتقده وواجه كل هذه الدنيا لوحده اي انسان كان يستشعر ان هو جاي بفكر محدش معاه عليه محدش بيسنده محدش بيساعده محدش بيقول اللي بيقوله محدش بيصدقه اسهل كلمه ايه الكذب اللي انت بتقوله ده بمنتهى البساطه يقولوا كده ووقف ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وطد أركان العالم العالم على الإسلام العالم الدنيا بأسره وجه الأرض كله ليه زي ما قلت كده بقى العمل العمل ان يبقى في شغل عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر ودخل بيت ابي ايوب وذكرنا ذلك ده اللي وقفنا عليه اخر مره تاني يوم بدا يحفر المسجد بنفسه صلى الله عليه وسلم مسك المعول وبدا يحفر ثلاث ازرع في الارض لبناء المسجد تاني يوم مش يريح بعد الرحلة الطويلة دي اسبوع شهر احنا ورانا ايه ما الدنيا قدامنا قدامنا لا هو ده اللي انا بدور عليه في حياة الامة النهاردة وده اللي انا بقول عليه من امتى من من فبراير اللي فات وبنقول يا ناس ربنا لما سيدنا موسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما يا ناس استقيموا بقى يا ناس اعملوا بقى يا ناس توجهوا بقى للإنتاج وللعمل ولل... لبناء الأمة ولبناء الدولة ولبناء نعمل بقى خلاص كفاية لكن مفيش فايدة في الكلام سيدنا النبي كان رجل العمل صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كده يوم ما وصل ثاني يوم الأرض دي بتاع مين قدام بيت أبي أيوب مربد ل... للتمر كانوا بي... بي... بيجمعوا فيه التمر ينشروه في الشمس ليتيمين قال يلا نشتريها لا مجانا لا بفلوسنا نحن لا نأكل بديننا إنما نأكل بأموالنا بالثمن الرسول خد الناقة من أبي بكر بالثمن وخد الأرض بتاع المسجد بالثمن هي دي عزة المسلم بالثمن دفع ثمن الأرض وبدأ يحفر آه المسجد ولما اتكلم النهاردة بقى عن المسجد يا لله ومساجد المسلمين انا بقول الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وخطونا خطوة لكن الاشكال ان نفسيات الناس زي ما هي انا بقول ان احنا خطونا خطوة وبوجه ان المفروض المساجد اللي كانت اسيرة ان يفك اسرها ان تنطلق المساجد ايام ما كان في امن دولة بيقول اقفل إيه المسجد وكان كل خدام المساجد والمؤذنين مخبرين عايزين نعدي المرحلة دي وتبقى المساجد زي ما ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا زي ما الإمام أحمد لما قال له اخرج عشان عايزين نقفل المسجد قال هذا بيت الله وأنا عبد الله البيت ده بيت ربي لنا عبده أنا قاعد في بيت سيدي محدش يطلعني منه عايزين ندخل في هذه المرحلة ان المسجد يفضل مفتوح ما يتقفلش والنهاردة اللي بيقولوا ترشيد الكهرباء في المسجد وترشيد المراوح في المسجد وترشيد المية في المسجد ما تبدأ ببيتك يا عم اشمعنى جاي على بيت ربنا سيب الناس قاعدة تقعد والناس تنور النور والناس تشغل المراوح والناس تتوضع عدل ما بنقولش اسراف ولكن بنقول خلي الناس تستمتع ببيت ربنا ما عايزك انت تهذب الشوارع والافراح والنوادي والكازينوهات وال والزينات والمولد اللي حاصل ده ملاعب الكوره اشمعنى جاي على تهذيب المساجد اللي فيه 3 4 5 لمبات منورين للغلابه والمساكين انا ما بقولش اسراف لكن بقول بالعقل اظلم الدنيا على الناس وهي قاعده لم الناس ليه ما تسيب كل واحد يقعد في مكان وكله يقرا قران وهكذا الشاهد نريد ان تصير المساجد لله لا يحكمها احد في بيت الله نريد ان تعود للمساجد قيمتها المسجد في الاسلام هو اه زي ما قال الراجل الرفعي على ابواب المساجد تتلاطم الفتن عتبة المسجد دي فاصل بين بره وجوه من وانت داخل المسجد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ابواب رحمتك تتفتح ابواب الرحمه كنا بنقول كده ان في ناس النهارده بيجري ويدور ويدور ويلف ويدور بحثا عن منازل الرحمه ومهابط السكينه ومساقط اللطف المسجد قاعد في المسجد رحمة منتظرة المسجد بيت كل تقي تأوي إليه نفوس المؤمنين وتشتاق إليه أرواح المحبين وتتعلق به قلوب المتقين قال في السبعة رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه عارف اللي قلبه متعلق بالمسجد ساعة ما خرج يصبح وليا والله في مساجد وأعظمها طبعا الكعبة اللهم لا تحرمنا من الكعبة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج هذا العام اللهم اكتب لنا الحج هذا العام اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الحج والعمرة وتتقبل منا الحج والعمرة ساعة ما تدخل كده وفي مساجد كتير كده كنت لسه في مسجد اللي قلت لك مسجد ريان ده ولا في مساجد كده مساجد كده مسجدنا البسيط الهادي اللي القريب الواحد ساعة ما يدخل المسجد كده يحس كان أحدهم إذا ضاقت به الدنيا دخل المسجد وأغلق الباب وقال إلهي إليك جئت جيت لك جيت لك بهمومي جيت لك بذنوبي جيت لك بكل مخازية ومآسية جيت لك واستسلمت لك قاعد على أعتابك أدق بابك أرجو رضاك ألطف بي أدخلني اقبلني المسجد هو ينبوع الهدى شمس العلم التي تضيء في زماننا دياجير الظلام في المسجد تتدرب النفوس على الإيمان عشان كده سبحان الله العظيم في حديث اختصام الملأ الأعلى كثرة الخطى إلى المساجد والمكث في المساجد بعد الصلوات المكث ان الواحد لما يروح المسجد كده يبقى مش عايز يخرج مش عايز يخرج من المسجد مش عايز يروح حته تانية في ناس بتروح المسجد وهو مستعجل كأن هو على دماغه مصيبة عايز يرميها ويمشي ما تقيموا الصلاة قاموا الصلاة يا عم انت بتطول ليه وراءهم الضعيف والمسكين او السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله جري عينه على الباب على بره هو حد بيجري وجري وراك بعصايه انا كنت بقول كتير انت بتحب ربنا بتحبه بجد طب احلف انا بكلمك انت ما بتردش عليا ليه رد انت بتحب ربنا بتتلفت على مين انا قصدي انت هو انت انت انت انت بالذات انت بتحب ربنا بالله عليك بتحبه ماله قلبك وانتي بتحبي ربنا قدمي بتحبي ربنا بجد متعلق قلبك بيه يعني بتحبي ربنا اكتر من و و و و, و اكتر من نفسك وجمالك وزينتك و, و اكتر من جوزك وولادك كل ده على جنب وحب ربنا حاجة تانية انت بتحب ربنا متعلق قلبك بيه الحب شغوف كده و... و... و... وطاير بحب ربنا ومشغول ع- أم- هو ده هو ده الكلام ال- ال- الكلام الطبيعي تلاقي لو واحد بيحب واحد قاعد آه، اتصل بيها ويرن عليها ويكلمها وبعت لها رسائل و- طب انت مع ربنا حالك كده مشغول بيه شاغل دماغك حب ربنا شاغل دماغك السؤال اللي كنت بقوله دايما من زمان يعني وانت رايح تصلي حاسس انك هتقابل ربنا ان الله ينصب وجهه الى عبده في صلاته وانت رايح قلبك بيرفرف كده وانت رايح تصلي انا رايح اقابل ربنا فرحان هايص رد علي يا عم انت رد علي جاوبني كلمني زي ما بكلمك اه، اه، ايوه اتكلم قول طيب مش هزعق ما تتخضش قول لي بالراحة انت بتحب ربنا انت بتحس بقلبك طاير وانت رايح تصلي وانت رايح المسجد وانت قاعد تذكر وانت قاعد تقرا قران بتحس بقرب ربنا بتحس بالانس بربنا بتحس ب لذة مناجاة الله وانت بتقول يا رب يا سيدي إلهي يا الله بتحسها هو ده الحب عشان كده بنقول ايه ان الكلام ده محتاج تدريب ما بيجيش مرة واحدة في المسجد اللي رايح بيت ربنا بقى وبيحب ربنا مش عايز يخرج من الجامع هيروح فين هتروح فين يعني هتخرج من الجامع تروح فين هتروح تعمل ايه خليك اقعد مع ربنا سبحانه وتعالى في المسجد تتصل القلوب بالسماء في المسجد تتطهر القلوب من أدران المعاصي والذنوب في المسجد يجلس المسلم ينتظر رحمة تنزل عليه الرباط الرباط واحد مرابط في الجامع مرابط رباط مرابط في المسجد من المسجد ينطلق العلم وتنطلق الدعوة من المسجد ينطلق المجاهدون في سبيل الله كان أول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة مطلقا قبل كل شيء المسجد قبل أي حاجة في الدنيا روى البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في المدينة في حجر أسعد ابن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما في رواية أنس, أنس بن مالك فكان فيه ما أقول المسجد كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وأخرجت العظام وبالخرب فسويت ثم طهره كله بعد أن وضع فيه ترابا جديدا جابوا تراب سووا الحتة الخرابة قطعوا النخل نبشوا القبور وحطوا تراب جديد ثم صفوا النخل قبله وجعلوا عضادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله معهم صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل مع أصحابه وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه ثلاثة أذرع اذراع تقريبا 70 سنتي يعني حفروا في الأرض 2 متر تحت 2 متر ليؤسسوا لأول بيت لأول مسجد في المدينة مسجد أسس على التقوى من أول يوم فيها قولان مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول بدأ يشتغل بنفسه بنفسه وهو ده اللي أنا بقوله في فرق بين داعية بيعمل وداعية بيقول داعية بي- بي- بيعمل باللي بيقول بيه بيعمل الأول ويجي يقوله أنا بتكلم الكلام ده عشان لما نيجي نقول لك خذ الفتوى أو خذ النصيحة أو خذ التوجيه من العلماء العاملين تبقى عارف يعني إيه العاملين العاملين هي ده هو ده الفرق سيدنا النبي علمنا كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه كان يعمل ويقول يعمل ويوجه وت- وانت تلاحظ الفرق بين اللي بيعمل وبين اللي بيعملش الفرق في طريقة الفرق في الكلام نفسه الفرق في تأثير الكلام في قلبك الفرق في رؤيتك لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشتغل بنفسه يحفر بإيده صلى الله عليه وسلم ويرتجز يرتجز ينشر ينشد الأشعار معهم حفر الأساس ثلاثة أذرع ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة والجدران التي لم تزد على قامة الرجل إلا قليلا يدوبك طول الواحد يعني ارتفاع الإنسان العادي أقل من 2 متر يبقى هو الارتفاع 2 متر 2 متر عشان كده بقول إن آه، المسجد مش بالحيطان وإن كنت أحب إن المسجد يبقى أنظف من بيتي وأجمل من بيتي وأزهى من بيتي ومصروف عليه أكثر من بيتي أنا أحب ذلك بيت ربنا هو أولى هو أولى مش معنى كده إن الرسول عمل البيت كده عمل المسجد كده صلى الله عليه وسلم لأن كان دي إمكانياتهم في وقتها لكن النهارده في ناس بتعمل آه، قصور بملايين ويجي عند بيت ربنا يعملوا صندجة زي ما بيقولوا لا عايزين نبني بيت لربنا بيت هتيجي معانا دلوقتي الاحاديث في ان آه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع عش طائر بنى الله له بيتا في الجنة طيب اذا بنى الانسان مسجد بقى ضخم فخم عظيم ياخد ايه عند ربنا جل جلاله الشاهد ان الرسول آه، بنى المسجد يا دوبك 2 متر 2 متر وربع باللبن الذي يعجن بالتراب ويسوى على شكل احجار صالحه للبناء الطوب اللبن عباره عن طينه عن- عن تراب حط عليه ميه بقى طينه ويتعمل الاول كده ي- يتساب لي- اللي ينسف قطع بقى طوب زي الطوب ال- ال- ال- ال- اللي, احنا- اللي الناس بتبني بيه الاسمنتي ولا القطع دي بس من طين من طين بنيت الحيطان واقيم النخل اللي قطع اتقطع كده واتساوى واتحط في واجهه المسجد بقى هو كانه حيطه واتبنت حجاره العضادتين يعني فتحه الباب الناحيتين حجاره والباقي كله شجر آه، متساوي آه، وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل كانت تسمى الصفة أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء كما في سقف يدوب بس الحتة اللي ساكن فيها الفقراء الغلابة اللي اسمها الصفة الصفة دي كان عبارة عن آه، آه، جذوع نخل ومحطوط فوقها حصير متغطيه عشان بيناموا في هذا المكان هي دي صفة مسجد سيدنا النبي مسجد بسيط وزي ما بنقول لك كده المسجد مش بالحيطان بالرجالة من هذا المسجد خرج رجال قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في الآية الثانية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار دايما قرن الله المسجد بالرجال في رجل اسمه رجل مسجد رجل بيت الله عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه المساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مرضوا في رجالة كده أوتاد مساجد والكلام ده كنا بنشوفه زمان مش عارف الوضع دلوقتي بقى إيه كنا نز- ندخل مسجدنا في آه، المعتمدية مسجد الوالد الله يرحمه رحمة واسعة نلاقي كده في أوتاد رجالة دول هم رجالة المسجد عم الشيخ خليل الله يرحمه عم الشيخ عبد اللطيف ربنا يكرمه عم الحاج فرحات الله يرحمه ال ال الناس الكبار اللي هو وتد المسجد قاعد في المسجد ليل ونهار قاعد ده المسجد بيته وروحه وحياته وعمره وسعادته ومسجد سبحان الله العظيم ها- عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن لهذه المساجد رجال رجالة المسجد نمرة واحد أول صفة في رجال في رجل المسجد إنه طاهر أول صفة في رجل المسجد إنه طاهر بيحب الطهارة سبحان الله العظيم كان نفسي أتوسع فعلا في الكلام عن الطهارة الطهارة في الإسلام الإسلام دين الطهارة ربنا جل جلاله اسمه القدوس وكلمة القدوس يعني الطاهر سبحانه وتعالى الإسلام دين الطهارة الظاهرة والباطنة حتى المنفصلة شوف يشترط لصحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة المصلى عليها يشترط طهارة البدن ولما نيجي لطهارة البدن في طهارة الظاهر بالوضوء والغسل وطهارة الباطن بالتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله عز وجل والت- وط- والإخلاص له وطلب التودد إليه طهارة كنت لسه عمال أعيد وأزيد في قصة الماعز والغامدية لما زنت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول طهرني أحست إنها تقذرت هذا الجسم قذر الروح عشان كده لما صلى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بيقول له أتصلي عليها وقد زنت قال لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم كيف وقد جادت بروحها لربها قالت له يا رب الروح اللي انت خلقتها طهرة الجسد ده ما عادش يصلح يحملها خذ امرك هي دي الناس الطاهره لسه واحد النهارده برضه في العقيقه دي بيقول لي ايه يقول لي امال بنشوف ناس ما بيصليش وهو مش حاسس مش متقذر المعاصي بي- قاعد يتفرج على حاجات وحشه قذره سمجه ومش متقذر قلت له يا ابني هو ما بيحسش بالطهاره الا الاطهار ما انت بتجد انسان بيعمل في شغلانه وهذا ليس عيبه ولكن هو راضي ب... ب... باتساخ ملابسه واتساخ وجهه ويديه ومش حاسس ان دي شغل ده شغل فنفس الشيء الانسان الذي يعرف الطهاره ويعشق الطهاره ساعة ما عينه تقع على حاجة حرام ساعة ما لسانه ينطق كلمة غلط يحس ان لسانه توسخ وده المعنى في الطهارة بقى انه اذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره فاذا تمضمض خرت كل خطيئة ارتكبها فاه حتى تخرج ذنوبه من بين أسنانه شفت ازاي يعني لو بصيت للمية المنفصلة عن الوضوء دي ما تطقش ريحتها ما تقدرش تبص لها من سوادها خرجت هوي هي دي الطهارة عشان كده أول صفة في رجل المسجد طاهر طاهر إنسان طاهر فيه رجال يحبون أريد أن أزرع في نفوس الناس حب الطهارة عشق الطهارة الانشغال بالطهارة طلب الطهارة فيه رجال يحبون أن يتطهروا اثنين في صفات رجال المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال كنت عايز أجيب دلوقتي حديث إن رجال الله يراعون الليل والنهار يراعون النجوم كما تراعي الطيور أحوال السماء قاعد هو كده بإيه بيراعي امتى يروح وامتى يرجع ناس الحبيبة عينيهم آه، على القمر واللي بيحبوا ربنا عينيهم على السماء إلى العلو إلى الآفاق عينيهم دايما متطلعة الى الملأ الاعلى وامتى بقى هيسكنوا هذا الملأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قلت لكم قبل كده ان الراجل اللي بيحب المسجد قاعد في المسجد معلق قلبه في المسجد رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه فلما يخرج من المسجد ما بياخدش قلبه معاه هو سايب قلبه في المسجد فلما يجي يعد الفلوس ما بيعدش بقلبه بيعد بصوابعه بس عشان كده صوابعه تتسخ ويظل قلبه طاهرا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون ما بيشغلوش التجارة ولا البيع ولا الدنيا ولا الشهوة ما بتشغلوش عن ربنا شفتوا سيدنا حنظلة كان بيشتكي من ايه يقولوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار صلي عليه انتوا ما صلتوش على النبي النهارده الليله دي انتوا ما صلتوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمل المنظومة اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انا بحبكم في الله وبحب ان احنا نصلي على النبي كتير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه الانسان اللي بي بي بي بيحب ربنا بيحب المسجد قاعد في المسجد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حنظلة لما قال له يا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا سيدنا حنظلة رضي الله عنه بيقول له يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نكون عندك وتقول لنا الجنة والنار كأننا شايفين الجنة والنار بعينينا ونخرج من عندك بقى أهزر مع الزوجة ألاعب العيال واضحك معاهم واكلمهم آه اروح اشتغل في الغيط شوية ازرع واقلع وابيع واشتري واساوم وافاصل على الاسعار فلاقي نفسي مش شايف الجنة والنار شفت الشكوى بقى كان بيشتكي من ايه كان بيشتكي من ايه كان بيشتكي من ايه رد عليا رد عليا اتكلم معايا كان بيشتكي من ايه كان بيشتكي ان هو مش شايف الجنة والنار وهو بيداعب زوجته او هو بيلاعب ولاده وبيضحك معاهم ويجري وراهم ويلعب معاهم كوره كان عايز وهو بيلعب كوره يبقى شايف الجنه والنار راي عين بيبكي يقول ده نفاق بعد انا انا كده وانا بلعب مش شايف ال- الجنه والنار يبقى انا منافق اشوفه شويه ما اشوفش شويه فالرسول قال له لو تدومون على الحال التي تكون عليها التي تكونون عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم تبقى احسن من الملائكة الملائكة تفتخر بيك وتقعد تتكلم عليك وتقعد- وتتمنى انا عايز اصور معاك لو تفضل على الحالة دي اذا الرسول قال ان ممكن تفضل على الحالة دي وساعتها هتبقى افضل من الملائكة لكن صعب انك تفضل على الحالة دي هم دول رجال المساجد رجال المساجد عايشين حالة حالة من حب الله وحب بيت الله وكثرة الذكر والأنفة من الذنوب والمعاصي والأنفة من أحوال الدنيا ولو كانت في المباحات فهو لا يلتفت إلى أغراضه الشخصية ومسائله الشخصية إلا مكرها المسجد خلينا نكمل حال أهل المساجد في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء